والفتوى للحيرى نور يهدي لطريق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أحبتي في الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة يسعدنا أن نتواصل معكم أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنه على شاشتكم المفضلة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة معي بعض أسئلة الرسائل القصيرة سائلة تقول أنا مخطوبة لشخص محترم جدا وشاريني بالبلدي يعني يبذل جهده في محاولة إرضائي ولكني عندما يأتي إلينا أشعر بعدم الرغبة في البقاء معه وعدم قبوله عدم قبوله هل إذا تركته يكون علي ذنب وأعاقب معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي آه سمحت يا شيخ آه أنا آه حصل بيني وبين آه سيلفي آه أخو زوجي آه زي مشادة يعني كلامية بس كانت بسيطة يعني هو ضرب ابني فأنا قلت له ما تضربوش وكده أنا يعني بحب أولادي جدا واعترضت يعني على إنه يضربهم وكده إن هو يضربه فهو الموضوع انتهى يعني تاني يوم أنا ألقيت عليه السلام وأنا إحنا إحنا عايشين في بيت وا- يعني في بيتها واحد يعني بس كل واحد طبعا في شقته فقلت السلام عليكم وهو يعني ما ردش تقريبا ف فوجئت بعد كده ان هو يعني مخصمني يعني م- م- في عامل مقاطعه ما بيتكلمش خالص معايا ويعني احنا ما بنتكلمش مع بعض اصلا بس اقصد اقول ايه ما فيش حتى السلام عليكم ولا اي حاجه فانا مش عارفه هل انا عليا كده اثم وانا بصراحه ما بقتش اقول له يعني لما بقيت اشوفه مثلا على السلم او كده ما بقتش اقول السلام عليكم فانا مش عارفه هل عليا كده اثم نعم نعم ماشي واضح سؤال واعمل ايه عشان ما يكونش عليا اثم هل القي عليه السلام حتى لو ما ردش عليا السلام استمر في كده ولا ما دام انا نيتي ان انا مش مخصماه او مش مقاطعاه م- انا بس مش عايزه اندرج تحت الاثنين الاثنين اللي واضح السؤال، اللي بتعرض واضح.
عليهم يعني ال- ال- واضح سؤالك يا أم عبد اه الله.
شكرا شكرا بارك الله فيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا الأخت بتسأل عن مشادة وقعت بينها وبين أخو الزوج أخو الزوج ده عم الولد لعله تعرض لولدها بشيء من الغلظة هو عمه أخو أبوه يعني يعني له عليه قدر من الولاية والحب والرعاية لكن الأم انفعلت ولعلها يعني أغلظت له في القول نهته عن ضرب ابنها أو التعامل معه فغضب الرجل آه، هل آه، تلقي السلام إذا صعدت السلم وإذا أو إذا دخلت البيت يعني هم يشتركون في بيت واحد تلقي السلام نعم يا أخي يا أختي ألقي عليه السلام ما فيش مانع أن زوجك أخوه يجلس معه ويطيب خاطره لأن أنتوا في الأول وفي الآخر يعني هذا أخ وهذا أخ أخوان وفي بيت واحد وهذا عم الولد ونحن لا نسعى للقطيعه اه ممكن ننفعل ممكن نغضب ممكن نخطئ لكن نتجاوز هذا بسرعة ونحقق الصالح بسرعة نصيحتي للزوج زوج الأخت إن هو يتدخل يرضي أخاه آه، وأيضا يصون امرأته ويحمي امرأته قضية أن المرأة تسلم تلقي السلام السلام عليكم على من تقابل خاصة في البيت أخو زوجها أو نحو هذا هذا ليس فيه شيء طالما ان الفتنة مأمونة طالما ان الفتنة مأمونة فهذا جائز والقاء السلام من الرجال على النساء او من النساء على الرجال اذا امنت الفتنه من الامور المشروعه اقول للاخت عليك ان تبداي بالسلام سواء زوجته او هو او كل من في الدار كل من في البيت يشتركون في العماره وغيرهم ممن لك بهم صله وعلاقه تحافظين عليها اذا رد هو فبها ونعمت اذا لم يرد فأنت قد خرجت من الإثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هذا الحديث ذكر في الخصومة تكون بسبب حظ النفس في المسلمين يتهاجران بسبب حظوظ النفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام طبعا هذا في الرجال وفي النساء وفي الرجال والنساء إذا أمنت الفتنة كما قلت والله أعلم فابدأي بالسلام يا أختي بارك الله فيك لا تفتحي باب قطيعة بين الولد وعمه أو أعمامه فهذا لا يجوز وإن شاء الله بنيتك الصافية والخالصة الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يعني يدافع عن المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الأخ جمال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا جمال بارك الله فيك اني احبك في الله والله أحبك الله الذي أحببتني فيه بارك الله فيك كان عندي سؤال بس كده كنت عايز اساله اتفضل انا كده م- يعني هصلي الفجر فانا لقيتهم بيصلوا فينفع اني اصلي بعد الفجر السنه يعني ده أدركت صلاة الفجر ولم تصلي السنة اه ان شاء الله آه ينفع بعد صلاة الفجر مباشرة اه تقوم وتصلي ركعتي سنة الفجر بعد الفجر مباشرة وينفع بعد الشروق وهذا عندي أولى لكن آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله مستبشرا فلما علم أنه يصلي ركعتي الفجر سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على الجواز مع الوضع في الاعتبار أن هذا الوقت وقت نهينا فيه عن الصلاة لكن كأنها استثنت استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر لشرفهما ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فيجوز أن تصليهما إذا لم تدركهما قبل الصلاة أن تصليهما بعد الصلاة وبعد الأذكار أذكار الصلاة يعني ويجوز أن تصليهما في وقت الضحى وهذا عندي أولى وأفضل لأن هذا قضاء وهذا قضاء فقضاؤها في وقت لم ننهى عن الصلاة فيه أولى من قضائها في وقت نهينا عن الصلاة فيه وإن سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت المقر سكوت المقر لكن أنا أتكلم هنا عن الأولى وعن الأفضل وطبعا الأولى والأفضل الإنسان يحرص على أدائها في وقتها قبل الصلاة هذا والله أعلم أم عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أم عبد الله آه، لو سمحت يا شيخي بار- بارك الله فيكم عندي سؤال عن زكاة أسأل عن مشروع عملناه ومشروع سيارات آه، هل في زكاة أو سيارة لو كانت عند زوجي يعني بيشتغل بيها آه، هل المشروع عليها زكاة؟
يا أم عبد الله نعم المشروع مشروع بيع ولا مشروع تأجير ولا مشروع ايه بالضبط هو يعني جاب سيارات وأعطاها لإخواته يعني يشتغلوا بيها وكده بياخدوا راتب وبيطلع يعني باقي من الراتب وكده بيطلع مبلغ يعني هو بيسأل على هذا نعم هو- هو بيأجر السيارات ناس بتشتغل عليها اللي هم اخواته وبياخد آه.
الأجرة او بياخد نصيبه من الأجرة اه ما لكن- بقي يعني هم بياخدوا راتب واضح هم واضح بياخدوا لكن راتب.
لك- لكن لا يبيع ولا يشتري في السيارات
لا هم بيشتغلوا بيها بيشتغلوا طب بيها الأج- شغل.
الأجرة بتدخر ولا بتنفق كلها والله هو صراحه ما في مبلغ لحد دلوقتي يعني على الظروف اللي كده يعني ما في حتى لو في مبلغ قليل بس ان احنا نسال بشكل بشكل عام الزكاة يعني.
الزكاة في الأجرة المدخرة الزكاة في الأجرة المدخرة إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول واضح لكن هي راس المال في السيارات ما لا عليها.
رأس المال هيخرج من هيخرج من إطار الزكاة طالما هو يعمل سيارات تعمل بالأجرة هيخرج رأس المال من إطار الزكاة لأن رأس المال ليس هو السلعة الدائرة وإنما آه، ال- الذي يخرج فيه الزكاة هي الأجرة التي تضرها السيارات بعد إخراج الأجور والنفقات هذه الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول وطبعا نضيف عليها أموالنا أموالنا السائلة أو نحو ذلك بتدخل معها إذا إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة أو ففيها الزكاة أما السيارات نفسها فلا زكاة فيها والله أعلم الأخ عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا بارك الله فيك الله يعزك كان عندي سؤال اتفضل دلوقتي انا متزوج من حوالي خمس سنين وكنت من فتره كده تزوجت زوجه تانية وانجبت منها بنت نعم وحصل اه حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي الاولى و... والعموم يعني في الاخر الامور هديت يعني الحمد لله واستقرت وبعد كده حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي الثانيه وطلقتها وانا عندي منها بنت نعم.
ودلوقتي انا عايش مع زوجتي الاولى والدنيا مستقره فانا زوجتي الاولى دلوقتي مصممه ان انا يعني اشيل موضوع ان انا ارجع زوجتي دي لو ان انا ما افكرش ارجعها قبل- نهائي وفي نفس الوقت ما افكرش اتزوج عليها ابدا ابدا يعني عايزه مني تعهد بذلك وانا رافض التعهد ده قلت لها ده من حقي اتزوج ما اتزوجش ممكن ما اتزوجش ممكن اتزوج ده ده حقي عايز اتزوج في اي وقت عايز مش عايز براحتي فهي بقى مصممه على هذا ولو ما ما اديتهاش التعهد ده بتقول لي هطلب الطلاق او أو اترك المنزل او الى اخره فهل هي كده مثقفه اللي هي عاملاه ولا لا؟
واضح سؤالك يا عبد الله
فيا ريت الز- الزوجة لأنها تعرضت ل- لألم تزوج زوجها بزوجة أخرى و- وتجربة فشلت بعد إنجاب بنت كأنها يعني تريد أن تؤدبه تريد أن تؤدبه وأن تهذبه فبتقول له عهد من هنا ورايح أنك لا تتزوج بعد ذلك يعني تكفيك زوجتك الأولى طبعا ه- لو عاهد الرجل امرأته على هذا ووفى فهذا له لكن لا تستطيع الزوجة أن تجبره أو أن تكرهه على ذلك لا تستطيع الزوجة أن تجبره ولا أن تكرهه على هذا قضية أن هو يوفي لها إذا إذا تعهد هذا له هذا له فإذا تعهد يوفي إذا لم يتعهد لا نلزمه ولا نجبره ولا نكرهه وقضية أن الزوجة تقول له إن لم تتعهدي بهذا أنا أطلب الطلاق أنا أرى أن فيها قدر من التجاوز قدر من التجاوز من الزوجة نقول لها يا أختي هو تزوج بالفعل وصبرت هو تزوج بالفعل وصبرت والرجل يتعلم من تجاربه تجربة فشلت بعد سنوات الرجل العاقل هو الذي يتعلم من تجاربه آه، التجرب- التجربة الجديدة التي تفرضينها عليه ممكن تفسد العلاقة بينكم فاتق الله ولا تلزميه بما لا يلزم لا تلزميه بما لا يلزم شرعا وأنا أقول للزوجة أيضا اتق الله وتعلم من تجاربك لأن الأصل كما قلنا في الزواج أنه مباح لكن حينما تكون التجارب فاشلة فلينظر الإنسان في نفسه وفي عيب نفسه وما الذي يدعو إلى تجارب فاشلة تنتج آثارا خطيرة من هذه الآثار الخطيرة البنت التي تربى إما بعيدا عن أبيها وإما بعيدا عن أمها بسبب سوء الأداء في تجربة فاشلة لا شك أن الزوجين يتحملان يعني النصيب الأكبر في الجرم بالنسبة لهذه البنت الإساءة بالنسبة لهذه البنت وتعقد حياتها في المستقبل بسبب تصرفات زوجان تصرفات زوجين لم يراعيا أمور آه، من يحبونهم من الأولاد أنا أقول لهذه الزوجة الأولى أيضا أنت تحبين هذا الزوج تحرصين عليه لا تفتحي بابا لتدمير الحياة وتقولوا أتطلق لأنك لو اتطلقت هو لو رفض واتطلقتي فأنت أيضا جنيتي على أبنائك جنيتي على أبنائك قد تقول الزوجة أنا مهددة أنا مهددة هذه مسألة يعني مسألة فيها توقع أكثر من اللازم فيها خوف أكثر من اللازم الإنسان يا أخوانا بطبعه مهدد بالمقادير يعني يعني الإنسان لا يدري ما يحدث له في الدقيقة القادمة لا يدري ما الذي يحدث له في الغد هذا كله في علم الله ونحن نرضى ونسلم بأقضية الله بقضاء الله وقدره إن كان قضاء نملك له دفعا دفعناه نملك له علاجا عالجناه لا نملك لا دفعا ولا علاجا صبرنا وسلمنا واستسلمنا ورضينا وعلمنا أن كل شيء بقدر فعبدنا الله تبارك وتعالى في كل أحوالنا بما يحقق لنا رضاه هذا والله أعلم الأخت يمنى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي لو سمحت يا حضرة الشيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة أنا اتفضلي دلوقتي عندي ولد عنده سبع شهور آه وطلعت إن أنا حامل يعني فهل فعلا الرضاعة تبقى غلط عليه أو على البيبي أو على لا لا الجنين الرضاعة يعني؟
مش غلط عليه رضعي ابنك يعني كان في حديث عن الرسول عليه السلام بيقول- بيحرم الموضوع ده ولا لا لا ما فيش حديث يحرم هذا طالما رزقت بالولد ورزقت بالحمل بعد سبعة أشهر من ولادتك لا تحرمي ولدك من الرضاعة الطبيعية إلا إذا نقص اللبن أو كان اللبن يعني لا يستسيغه الطفل في بعض الحالات بيقال هذا والله أعلم إن اللبن يتغير طعمه المرأة التي يعني تفرز إفرازات لبنية وأيضا آه، يعني تفرز من جسمها الغذاء ل- لتنمية جنين في بطنها هذا عبء شديد يعني المرأة هنا تحتاج إلى تغذية آه، مدروسة مش أكل كثير لا تغ- تغذية مدروسة لكي تحافظ على صحة بدنها وعلى صحة الرضيع وعلى صحة الجنين فأعانك الله تبارك وتعالى وأعان زوجك على هذا لكن رضعي الولد طالما أنه يقبل الرضاعة وطالما أن الرضاعة لا تؤذيه وطالما أن الرضاعة أيضا لا تؤذيك أنت لكن إذا آه، صارت الرضاعة سببا واضحا في إيذائك أو في إيذاء الجنين ها، لضعف صحتك ممكن هنا تتوقفي عن الرضاعة وتستخدمي الوسائل الأخرى من الألبان آه، المصنعة للأطفال أو نحو ذلك والله أعلم معنا اتصال طيب نرجع ل- للسؤال ال- المخطوبة التي لا ترغب في البقاء مع خطيبها طبعا الخطبة وعد بالزواج ليست عقدا وليست زواجا وإنما هي مجرد وعد بالزواج وإذا استشعر الخاطب أو المخطوبة أن هذا ال- الطرف الآخر لا تستقيم معه العشرة ولا يستطيع أن يتحمله زوجا أو زوجة فله أن يفسخ الخطبة فسخ الخطبة ليس حراما قد يكون في نوع من أنواع الإساءة للطرف الآخر خاصة إذا كان الطرف الآخر قد أحسن وأنا أنصح هذه الأخت يعني أنصحها نصيحة إذا كان الشخص محترما وإذا كان بيتمنى لك الرضا بيش- شريكي زي ما أنت بتقولي وإذا كان شخص يعني تتمناه أي امرأة عاقلة فانظري فيما في داخلك هل هو مجرد وهم ولا دي رغبة حقيقية عنه إن كان مجرد حديث نفس ووهم و... وانت بتروحي وتيجي بالكلام أو بالظنون لا صارعي نفسك وقومي نفسك وجاهدي نفسك على الحق أما إن كانت دي رغبة حقيقية إنك لن تستطيعي تحقيق السعادة مع هذا الرجل بالعقل وبالمشورة مع الأقربين منك في هذه الحالة لا بأس أن آه، تفسخي الخطبة وأن تعتذري لهذا الخاطب الذي لم يسيء وفي هذه الحالة ترد إليه الهدايا والنفقات التي أنفقها على الخطبة لأن ال- الفسخ كان من قبلك أنت ولم يكن منه سبب يدعو إلى هذا إلا أن يعفو هو ويتنازل والله أعلم أم محمد السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته شيخ أنا زوجي توفى عنده عنده سنة
البقاء لله آه، وبعد يا شيخ كان الناس يعطوني صدقات آم، كنت ناكل منهم و- والباقي بخبي في الك- في ال- في الحساب تاعي
يعني ما ما استوعبت كنتوا تأخذوا الصدقات إيه، الناس يعطوني صدقات اه ولا معاش من الدولة نعم أنا الناس يعطوني صدقات وكنت ناكل شوية منهم وشوية بخبيهم طب أنت أنتوا بعد وفاة العائل الزوج العائل تستحقين الصدقة صحيح تستحقين يا شيخ الصدقة أنا نسقت- يا شيخ أنا عندي آم، اللي كنت نوفرهم آه، شغل بل- بلغوا الحول عندي دراهم في في الحساب وأنا حابة نعرف شنو نخرج عليهم الزكاة عندك مال بلغ النصاب أيوة يا شيخ طيب في هذه الحالة لا- لا تستحقين الزكاة يعني انت أستحق انت الزكاة ولا انت تستحقين الزكاه اذا كنت فقيره الارمله مش كونها ارمله تستحق الزكاه لكن هي تستحق الصدقه والزكاه اذا كانت فقيره ولا تجد صحيح من يا شيخ ينفق انا عليها.
عندي بصح يا شيخ انا عندي در- مال في ال- في حساب خبيته لبناتي يبقى في هذه الحالة لا تقبلي الزكاة بارك الله فيك لا تقبلي الصدقة ولا الزكاة تعففي عنها واستغني بما أغناك الله به
صح يا شيخ.
بارك السلام الله عليكم.
فيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ صابر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ بارك الله فيك وفيك إن شاء الله عندي سؤال يا شيخ كده بعد إذنك تجاوبنا عليه اتفضل عندي أنا كنت آه، والدتي ووالدي منفصلين وأنا طفل يا شيخ نعم والدتي اتجوزت بعد والدي وجوزها مات من أربع سنين كده فكل ما أروح آه، بتقول لي على الكلام بتقعد تتكلم مع على إخواتي على إخواتي ونيجي نسأل إخواتي من وراها نلاقي الكلام مختلف خالص ووصيها بالصلاة نسأل إخواتي يقولوا لنا- بتشكو من إخواتها بتشكو من أولادها يعني آه دايما مم.
ده اخواتك ما بدونيش ده اخواتك ما بيعملوش نيجي اسال اخواتي من وراها بنلاقي الامر مختلف عكس الاخر فانا ببقى محتار في النص بين ده وبين ده فانا ما بقتش عارف اقاطعهم ما تحتارش اسمع منها وريحها اسمع منها وريحها و... و... وطيب خاطرها ببعض الكلمات ولا تتوقف عن صلتها ورعايتها بارك الله فيك ماشي يا شيخ شكرا الله يبارك فيك هذه أمك ولا ينبغي لنا أن نعامل آباءنا وأمهاتنا كما نعامل الأنداد يعني ما ينفعش عامل أمي زي ما بعامل زوجتي ما ينفعش عامل أمي زي ما بعامل صاحبي أو صديقي أو جاري دي أمي لها علي حقوق وهذا أبي له علي حقوق إن أساء هو لا أملك أنا أن أسيء إذا اشتكت لك من بعض إخوتك فطيب خاطرها واعتذر عنهم بأنهم مشغولين أو نحو هذا لكن وإذا ذهبت لتحاول أن تصلح وتقول لهم ف فقالوا ما فعلنا هذا يعني لا تجعل هذا وسيلة ل- للنيل من أمك أو للوقيعة بينهم قول لهم يعني أكثروا من رعايتها بارك الله فيكم هي باب الجنة الجنة تحت قدمها وهي بابنا إلى الجنة فاقبل هذا الباب أو, أو أغلق هذا الباب هل تفتح هذا الباب لتدخل الجنة منه أم تغلق هذا الباب وتبحث عن أبواب أخر وربما لا تجد ولهذا أمك تحتاج إلى رعاية وأنتم في سن تملكون هذا واحمد الله عز وجل أن قيض الله لك بابا إلى الجنة فاغتنم هذا الباب ولا تضيعه بارك الله فيك أبو تسبيح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشهد الله يا شيخ أني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني له لي سؤال ولي رجاء تفضل يا أما أخي أما السؤال فكيف يتصدق الإنسان بصدقة بيمينه لا تعلم بها شماله نعم والرجاء أن تدعو لأمي بالرحمة ويؤمن وراءك السادة المشاهدين وجزاكم الله خيرا غفر الله لأمك ورحمها, ورحمها رحمة واسعة غفر الله لأمك ولأمي ولأبي ولأبيك ورحم الله أحياءنا وموتانا اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لأمك يا أبا تسبيح وارحمها رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناتك أما عن سؤالك كيف أتصدق بصدقة حتى لا تعلم يميني ما تنفق يا- لا تعلم شمالي ما تنفق يميني طبعا هذا من باب الكناية وال- والاستعارة يعني طبعا انت تستطيع انك تنفق نفقة غير معلومة بمعنى ايه بمعنى تمد ايدك في جيبك وتخرج ما في جيبك دون حصر ودون ان تعرف ال- العدد او الكم بالتقريب يعني هذا ممكن لكن اصل ال- ال- الرواية فيها ترغيب في إخفاء الصدقة في الإصرار بالصدقة الواحد ساعات ينفق نفقة في السر ما حدش يعلم بيها لكن يروح كده يقعد مع زوجته فيقول لها الحمد لله أنا النهاردة عملت كذا كذا هو مش قادر الإنسان منا ضعيف مش قادر يحتفظ بالسر ليوم ولا ل- ل- لحظات فبيضطر يتكلم وهذا أنا أخشى أنه ينقص من الأجر وطبعا هو بيتكلم مع يعني قد يكون كلامي مع زوجتي ليس فيه رياء أو ليس فيه شبهة الرياء بل هو تشجيع لها على هذا الباب من أبواب الخير خاصة إذا كنت أعلم أنها تشجعني لكن أيضا من العوامل التي يحرص عليها المخلصون المتقون أنهم يسرون بالأعمال الصالحة التي لا تبدو عادة ومنها الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعم هي يعني شيء جميل محترم آه، له لكم عليه أجر وهي معلنة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا أفضل أفضل لكم وأفضل للفقير الذي يعني لا تكسر عينه بالصدقة كان بعض الصالحين إذا تصدق على الفقير لا يعلمه أنه صاحب الصدقة لا يعلمه أنه صاحب الفضل بعضهم كان يعني يطرق الباب ويضع الشيء وينصرف لحرصه على ألا يخدش حياء هذا اليت- ال- ال- الفقير أو أن يشعره بنوع من أنواع ال- يعني الفضل والتسلط عليه لأن أحيانا التسلط بالطاعات يكون أشد من التسلط بالقوة الغاشمة الحديث يا أبا تسبيح جاء في معرض الحث على الإصرار وليس معناه ان اليمين والشمال اليد تعلم لان اليد اصلا لا علم لها وخدوا بالكم يعني روعت البلاغه النبويه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ما الانسان ممكن ينفق باليمين وبالشمال لكن اللي بينفق حقيقه هو الانسان اليد دي اله اداه انا لو بحط ايدي في جيبي انفق اليد هي- اليد لا تنفق لكن آه، يعني آه، أخذ الجزء ليعبر به عن الكل وده, وده تعبير بلاغي عظيم وبعدين اليد لا تعلم العلم هنا الإنسان هو الذي يعلم وطبعا الإنسان عادة سيعلم ماذا أنفق إن لم يكن بالتحديد فبالتقريب لكن الحديث كما قلنا حث على أن نسر بصدقاتنا وكذلك بسائر أعمالنا الصالحة يا ريت نسر بقراءة القرآن يا ريت نسر بصلاة النافلة في البيوت خاصة بالليل انتوا عارفين يا اخوانا ان ان في حديث بيقول بمفاده بمفهومه ان صلاة السنة في البيت بتضاعف عن صلاة السنة في المسجد بألف مرة واحد يقول لي فين الحديث ده يا عم الشيخ أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا فلما أصلي النافلة في بيتي خير لي من أن أصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام طبعا هذا لمراعاة هذا الجانب جانب الإخفاء جانب الإصرار عدم المباهاة بالعمل الصالح ومن أعلى هذه الأعمال إيه إيه إيه الصدقات والإنفاق ولهذا أنا قلت في اللقاء الماضي وانا بأشير لأزمتنا الاقتصادية ما نخف يا اخوانا من الحج والعمرة السنة دي واعني بالحج والعمرة النافلة مش الفريضة انا لا امنع احد من اداء الفريضة لكن اللي بيأدي النافلة اللي أدى الحج نافلة كل سنة والعمرة آه، ثلاث اربع مرات كل سنة نقول له يا اخي يا اخي ما في وسائل انفاق اخرى هي اولى من هذا وقد تكون أخفى من هذا يعني العمرة ظاهرة فين فلان ده مسافر مسافر فين ده راح العمرة اه ده بقت م- شيء مشهور ولا أملك أن أخفيه ي- يراني الناس عمل ظاهر والأعمال الظاهرة بيقل فيها الإخلاص عادة ويفشو فيها الرياء عادة وتحتاج مني لمجاهدة عظيمة لكي أخلص فيها إنما الأعمال الخفية محدش شايف محدش شايفني فالإخلاص فيها أسهل الإخلاص فيها أيسر وإذا كان العمل متعديا نفعه يتعدى نفعه زي الصدقة أو لا يتعدى نفعه زي الصلاة فلا شك أن متعدي النفع أعظم وأولى يعني صلاة ركعتين سنة نافلة في بيتي فضلها عظيم لكن الصدقة خاصة في السر لا شك أن فضلها أعظم من باب إيه؟ من باب أن, تع... أن النفع قد تعدى إلى غيري أنا انتفعت وغيري انتفع وهذا باب واسع باب واسع في معرفة فضائل العمل الصالح لأن الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض وبعضها أرفع درجة من بعض سواء كانت فرائض أو كانت نوافل طبعا الفرائض واجب علي أنني أؤدي الفرائض لا أنزل أبدا عن حد أداء الفرائض لكن بقى التنوع في النوافل نوافل الصلوات نوافل الصيام صيام التطوع نوافل الصدقات نوافل البر نوافل صلة الرحم أشياء كثيرة ليست لازمة لكنني إن فعلتها مخلصا لله تبارك وتعالى أنال عليها الأجر العظيم بل إننا كثيرا ما نأخذ أجرا دون أن نعمل وده من فضل ربنا يا أخوانا أنت عارف لما واحد يذكرك بالخير يقول غفر الله لأخي فلان والله ربنا يبارك فيه ربنا يعني ي- يتفضل عليه بال- بالنعم و- واحد انت ما سمعتوش وما شفتوش لكن بيدعو لك ربما تستجاب منه الدعوة فتدخل أنت بها الجنة شوف فضل ربنا بل وربما تنزل المصيبة والبلاء والهم فيصبر الإنسان فيدخل به الجنة نحن لا ندري أي أعمالنا خير وأي أعمالنا أفضل نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على الإخلاص وأن يعيننا على السداد وموافقة هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أم نور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ اتفضلي يا أم نور آه، آه، حضرتك آه، في بس ليا عندك آه، سؤال كده وأرجو حضرتك إنك تفيدني نعم
آه، بص حضرتك أنا أنا زوجة تانية ومتزوجة زوجي متزوج زوجة أولى ومعاه منها ثلاث أولاد فأنا يعني م- أنجبت منه بنت آه، فالبنت دي أنجبت منه بنت فالبنت دي عندها تا- 11 شهر دلوقتي
وطي التلفزيون يا أم نور وطي التلفزيون وتكلمي لا حاضر.
تسكتي آه، انجبت منه بنت والبنت دي عندها 11 شهر دلوقتي نعم فانا آه، المهم ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبقى في حمل تاني فالزوج من ساعه ما عرف ان ان في حمل وهو صار و- وبيقول لي حاولي تتصرفي فيه وتنزليه وكده يا اما كده انا ماليش دعوه بيكوا ولا ليا دعوه باي حاجه ولا ليا دعوه بالموضوع ده خالص و... وتنسوني خالص تماما نعم
فارجو حضرتك ان انت ت- تفيدني ماشي واضح سؤالك هو ال- الحمل الحمل عمره شهرين واضح سؤالك يا أم نور آه، طبعا أنا يعني هنصحك بنصيحة قولي له أنا ما أقدرش أقتل روح خلقها الله أنا لا أملك أنني أفعل هذا إن كنت أنت تستطيع أن تفعل هذا فافعل أو تعالى لنذهب لأحد رجال الفتوى نسأله إن كان يجوز إسقاط جنين عمره شهرين أو حتى عمره شهر مش هقول أربع أشهر كما يقول بعض الناس لا يجوز إسقاطه بعد الأربعة أشهر أنا عندي لا يجوز إسقاطه مطلقا بمجرد تبين الحمل حتى لو بعد أسبوع واحد هذا كيان له احترامه وده في المستقبل هيبقى ولدك يعني لو صبرت تسع أشهر ولا في حالتك دلوقتي سبع شهور هتجد ولد من صلبك فكيف تقدم على قتله ربما يعني آه، تتشاور مع زوجتك في الأخذ بالأسباب للتنظيم لتنظيم الحمل عشان ما يأتيش الحمل بعد 11 شهر من ولادة الطفل الأول من حقك هذا حقك أن تنظم لكن ليس من حقك أن تقتل وليس من حقك أن تقول أنا ماليش دعوة بيه يعني إيه مالكش دعوة بيه كلام طبعا غير مسؤول كلام غير محترم ماليش دعوة بيه هذا ولدك هذا الحمل قدره الله عز وجل في علاقة زوجية أنت أنشأتها في الحلال فما يتقالش أنا ماليش ماليش دعوة بيه هذا كلام يقوله غير المسؤول يقوله آه، يعني الذي لا يدري ما يقول لكن أنت رجل المفروض أنك تزوجت بزوجة ثانية المفروض فيك أنك تقدر عواقب الأمور وأنك يعني تنظر ربما يا أم آه، آه، نور يعني هو شايف ان انت بتكتفيه بالاولاد فبيعلن عن غضبه ماشي يغضب شويه ونستحمله يغضب شوية ونستحمله لكن لا يصل هذا الغضب إلى درجة إسقاط جنين خلقه الله عز وجل لأن هذا قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق والله أعلم أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة, أيوة يا شيخ اتفضلي لو سمحت آه أنا آه كان أخويا أخذ مني يعني بعت له ذهب من ح- من ست- من 16 سنة ولسه ما خدتوش لحد دلوقتي بس هل آه، دلوقتي أنا عليا سنين دي آه، زكاة على الذهب ده هو مش هو مش ناوي يديهولك يا ام احمد ماشي يا متصل اتصال ام احمد انقطع ام احمد باعت ذهبها ل... لف... لفك زنقه اخوها او لمساعده اخيها في في مناسبه من المناسبات يعني اعطته له كقرض وانا لا ادري هل اعطته له كذهب ام باعته واعطته النقود لكن ده بتقول بقاله 16 سنه 16 سنه ما سدش ال- الدين اللي عليه هو السؤال هنا يا ام احمد يا ترى الدين ده هيتسدد ولا لا ولا هو عاجز عن السداد وانت ممكن تسقطي عنه الدين وتقولي عافيت عنك يا اخي ها او تاخدي نصه ان هذا جائز بل مستحب في المعسرين انني اتجاوز عنهم هنا هل هذا دين ميت ام دين حي ان كان دينا ميتا فخلاص لا زكاة فيه مفيش عليه زكاة أما إن كان دينا حيا أنا عارف إن هيسدد في وقت محدد يبقى فيه زكاة وطبعا 16 سنة ده معناه إنه دين ميت مش دين حي معناه إن دين ميت لأن الدين الحي معروف له الأجل أجل سداده بعد سنة بعد سنتين بعد ست شهور بعد شهر ده دين معروف وقت السداد فيه ومتى يعني أقبضه وهذا فيه الزكاة قولا واحدا طبعا يدخل في النصاب فيه الزكاة ويدخل في نصاب المال لكن دين بقاله 16 سنة آه، هذا يغلب على ظني أنه دين ميت فإذا استوفيتيه يا أم أحمد فزكيه عن سنة واحدة هذا والله أعلم آمة الله السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتور جمال بارك الله فيكي انا لسه اكلمك قوي من زمان يا دكتور جمال ربنا يبارك فيك يا الله بنتي يصلح حالك انا مش وحالك يا مصدقه بنتي.
والله اللي بكلم حضرتك ربنا يكرمك ويبارك فيكي الله يكرمك بص يا دكتور جمال انا جوزي مات بقاله 17 سنه
ربنا يغفر له دكتور ويرحمه.
جمال نعم وساب لي بنتين وولد نعم وبيت في منطقه تانية يعني قديم شويه نعم والبيت اللي هو وبيت فيه ورشه ورشه جايه بمساحه البيت كله وفوقه دورين واخد بالك يا دكتور جمال نعم طيب البيت ده اجى بمساحة الورشة حتى كان في فرق يعني هو دفعه صبري خد البيت ده خد الورشة من تحت قصاد البيت اللي هو القديم مين ده، اللي خد الورشة اللي هو ابني ساب ابنك البيت للبنات اه واخد بالك يا دكتور جمال يعني انتوا قسمتوا قسمتوه كميراث يعني قسمت بس انا يعني عايزه اطمئن اديت الولد الورشه اه خد الورشة كلها بمقابل البيت القديم وساب البيت القديم لاخواته البنات ايوه الله يصلح حالك طب والبيت اللي فيه الورشه لسه ما اتقسمش ما انا اقول لحضرتك اهو نعم.
البيت ده دورين في شقة انا فيها من أيوة.
ساعة جوزي متوفي ايوه وفي الشقة التانية آه، طلع يعني الشقتين اللي هم دارين دول طلعوا دار للبنات ودار له للولد ايوه واخد بالك يا دكتور طب جمال وانت فين نصيبك ما انا اقول ما انا اقول لحضرتك ما طلعتوش انا قلت النص هنا والنص هنا عشان ما يختلفوش نعم لقيت الاختلاف مسكني من الاول على راسي نعم مسكني من الاول خالص ربنا يهديهم لك يا رب يا دكتور آمين يا جمال رب.
فانا سبت دار للبنات ودار للولد نعم انا بقى في الدور بتاع الولد فانا بقول له دلوقتي انا عايزه اقول له اطلع بقى من دار البنت دي واطلع اقعد في الشقه اللي هي فوق بتاعتي دي ايوه واخد بالك يا دكتور جمال يعني هو آه، آه، يعني انا بقول له انا عايزه اقول له كده النهارده لسه يعني
البنات طبعا ما خدوش البيت لا اسمهم بنت قاعده فيها من زمان بقى البيت 15 القديم سنه البنات خدوه خلاص واتصرفوا فيه ولا ما خدوهوش لا البنت خدت الشقه قاعده فيها بقى لها 15 سنه ابوها مجوزها فيها اه والبنت التانية لسه هتستلمها بعد هو ما يطلع منها اه يعني ده ده البيت القديم لا الجديد اللي هو احنا الجديد.
اللي هو بتاع انا الولد بتكلم على البيت القديم اللي خدوه لا البنات خدوه خدوه باعوه ولا خدوه اتصرفوا لا فيه متأجر لسه لسه تحت لا اه متأجر متاجر واخد بالك يا دكتور جمال طب خلاص من حقك تقولي له يا ام يا امة الله من حقك نعم.
تقولي له ده, ده دي حقوق دي حقوق ايوه طبعا دي حقوق ودي حق اخته اه لا انا مفيش في زعل طيب انت اديتيه الورشه وب- والبنات رضيوا عن ما هذا هو واخدها من زمان اه واديتيه ش- واديتيه وحق دور هنا وحق هنا يا دكتور جمال انا قلت لهم حقي معاكم هنا وحقه معاكم هنا.
انت ليكي مع كل م- مع ابنك ليكي التمن م- مع ابن ليا التمن في حق ابنك التمن ليكي في الورشه وفي ال... وفي الدور بتاعه تمن اه وليكي في اللي خدوه البنات تمن تتنازلي عنه انت حره ت... ت... تطلبيه انت حره وانا انصحك ما تتنازليش عنه حتى يقدر الله بالموت والوفاه ما حدش عارف مين يموت قبل ما هو مين صح يا رمال اصرف منين يا دكتور جمال اه انت قاعده انت قاعده دلوقتي قاعده في ملكك اه يبقى لازم تحافظي على ان من ضمن ملكك انك ليكي تمن الور... تمن آه، تمن التركه كزوجه يعني هو له له التمن والناس انت اللي ليكوا التمن.
البنات التمن واولاد التمن خليك انت ليك التمن في كل التركه اه فانت قسمتيها نصين نص للبنات ونص للولد اه يبقى ليك تمن في النص ده وليك تمن في النص ده لانك انت ليك تمن الكل طب ما انا قاعده معاه هو هيبقى لي ازاي في يبقى انت قاعده في ملكك اه واخده بالك كونه بقى ينتقل لشقه تانية عشان يسيب الشقه لاخته و- و- وده وده حق الحق الذي قسمت بيه اه ايه فهذا لا لا ظلم فيه طيب، اتكل- في حاجة يا دكتور اتكلمي جمال؟
معاه اتكلمي مع ابنك وربنا يهديهولك يا رب يا دكتور اتكلمي جمال، يا معاه رب.
عشان ما ما- ما نقابلش ربنا واحنا ظالمين حد لا انا مش عايزه اظلم حد خالص ربنا يبارك فيكي بص في حاجه يا دكتور جمال اتفضلي آه، كان فيه سطح السطح بتاع البيت كان فيه اوض كده وحاجات من دي فهو عايز شقه فانا عايزه احل له المشكله ان أنا في الشقه دي بتاع دي وقلت ان هو ايه يبن- آه، قال ابني لي شقه يا ماما فوق قلت له ابني إن ما كنتش تبني في بيت ابوك هتبني فين ما فيش مشاكل فهد الب... فهد الدار كله اللي فوق حتى كان فوق اوضه لاخته فوق هد هد كله وبينا فوق بينا فوق له الخلاصه يا امه الله طيب الخلاصة. اللهم صل على النبي.
الخلاصه ان احنا هل الدار نتفاهم ده احنا على السطح من فوق مش مفروض يبقى للجميع للجميع طبعا يعني نبني حتى في اوضه لكن لو وسرة وأي سمحنا له لو سمحنا له انه يبني عليه يبقى احنا اللي سمحنا له اه اه اذا سمحنا له يبقى احنا اللي سمحنا له لكن هو للجميع طبعا المهم كل شيء بالتفاهم يا امه الله ما فيش فايده ما فيش تفاهم خالص لا ان شاء الله يبقى في تفاهم وتحاولي تاثري على ابنك وعلى بناتك ربنا يبارك فيكي وربنا يهديهم لك يا رب يا دكتور آمين جمال يا رب.
يعني انا كده مش عليا حرمانيه يا دكتور ان جمال شاء الله ما فيش عليك حرمانيه طالما توصلي الحقوق لاصحابها واحتفظي بحقك ايه عشان بعد كده ما حدش يرميكي بره البيت ربنا يبارك فيك الاخ جمال السلام عليكم عليك السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا جمال بارك الله فيك عليك السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل جمال اللي كلمك دلوقتي من شويه مرحبا ربنا يخليك كان في سؤال بس كنت عايز اسالك بس فيه اتفضل
زوجتي آه، بيجيها الدورة الشهرية و- فبعد ما بعد ما ينتهي جاي لها ايه بتنزل على حاجات كده جاي لها ايه يا جمال
بتج- بيجي لها الدورة الشهرية الدورة الشهرية فبعد ما ينتهي الدورة بت- بينزل عليها عليها حاجة كده فينفع تصلي؟
بعد ما بتنتهي الدوره بينزل آه، حاجه بني يعني ولا ايه يا اه جمال وقت لزوم الحمام بس ماشي يا جمال ماشي يا جمال إذ- اذا كان المراه اذا كان المراه ذلك عارفه الدعاء عادتها يا شيخنا بالله عليك ماشي س- انا بجاوب عليك اهو اذا كانت المراه عارفه عادتها بالزمن بالوقت بالموعد اسمها عاده خلاص بتمتنع عن الصلاه في وقت العاده وتتطهر بانقضاء العاده ان كانت الزوجه بتختلط عليها العاده والدم بينزل مره زياده ومره ناقص في هذه الحاله تلجا للتمييز تمييز الدم بلونه وريحته آه، اذا الحاله اللي بيسال عنها جمال ان بينزل حاجه صفراء او حاجه بني او كدره بعد انقضاء العاده بعد الطهر من ال- من ال- الدوره الشهريه هذا لا يعد شيئا نعامله معامله البول والنجاسه العاديه ونغسله ونتوضا لكن لو بينزل في اثناء الدوره يعد من لو بينزل في اثناء الحيض يعد من الحيض كحديث ام عطيه حديث واضح في هذا السياق كنا لا نرى الكدره والصفره بعد الطهر شيئا كنا لا نرى الكدرة الكدرة يعني لون عامل زي الماء العكرة مية متعكرة بالتراب كده والصفرة آه، ماء لون مائل للصفرة مش دم يعني والاثنين دول لو نزلوا في اثناء الدورة يبقوا من الحيض ما تجيش تقول لي لا الحيض ما فيش دم بينزل لكن في لون اصفر في لون مكدر كله من الحيض في اثناء الدورة لكن بعد الطهر من الدورة اذا نزل شيء من هذا قبل الدورة او بعد الطهر من الدورة فهو ليس شيئا وانما نعامل هذا معاملة الطهر ونعامل هذا الشيء النازل معاملة النجاسة كالبول يغسل ونتطهر منه ونتوضأ ونصلي ولا شيء علينا في ذلك والله أعلم الأخ هاشم السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ بارك الله فيكم بعد اذنك عندي سؤال اتفضل آه، انا شغال في المملكه العربيه السعوديه و... ومفيش اماكن نصلي فيها الجمعه
نعم لان هناك مخصصين لجوامع معينه يعني ممكن نمشي 5 كيلو 6 كيلو عشان نصلي الجمعه
أيوه ما- يعني لازم نصلي الجمعه ولا نصليها ظهر ولا كيف بينك وبين المسجد الجامع كام كيلو حوالي 5 كيلو ما بنسمعش لا اذان ولا اقامه حوالي خمسة كيلو طب وانت يعني يوم الجمعة شغال شغال ايوه والله كل يوم شغال ما بتريحش لا الجمعه بعد الاحيان يعني ممكن اشتغل يوم طيب أو يوم.
بعض الأحيان يبقى إذا سؤالنا في بعض الأحيان طب ممكن ممكن نسيب شغلنا ساعة الصلاة ما احنا لو ما عرفناش ما سمعناش الأذان يا يا هاشم ممكن نعرف بالساعة فاضل قد إيه على الظهر ما اختلفناش ممكن ده- السؤال انا أيوة.
بسالك خليك معايا ممكن اروح اصلي واجي ولا صعب عليا لا بروح اصلي واجي يعني انا مشيت قبل الاذان وصرت صرت تاني ركعه بالعافيه لا يعني انا لو مشيت قبل الاذان بساعه ورحت أيوة. بدري شويه و- و- واتوضيت او اغتسلت وصليت الجمعه أيوة. في مشكله في شغلي لا مفيش مشكله أنا طيب اذا اذا نروح نصلي يا هاشم وما ينفعش الجمعه كل اسبوع كده نضيعها بحجه ان في خمسة كيلو بعيد عن المسجد يعني اللي ما, اللي ما بيصليش الجمعه ده المسافر المسافر الذي يشق عليه ذلك انما انت بقيت مقيم في المملكه العربيه السعوديه صحيح انت في منطقه نائيه لكن تقدر بفضل الله انك تحرص على الجمعه ولو بانك تمشي على رجليك خمسة كيلو او تركب سياره الخمسة كيلو ايه ده, ده لو 20 كيلو هركب صحيح.
سياره واروح اصلي ايه لان دي الجمعه مش اي حاجه واخد بالك ده ما بتجيش الا مره كل اسبوع وبعدين يعني ترك الجمعه ده امر خطير لا ينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم نعوذ بالله فاحرص يا هاشم بارك الله فيك بقدر الاستطاعة إذا كان عملك في يوم من الأيام نساك أو انشغلت وما قدرتش تصلي الجمعة وما سمعتش أذان ولا إقامة ولا أي شيء خلاص عفى الله عنك لكن ما تبقاش كل مرة كده ماشي يا هاشم ماشي يا شيخ ربنا يعينك وييسر لك أمورك شكرا يا شيخ بارك الله فيك الأخ جمال
ايوه السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك طبعا الله يبارك فيك حضرتك بسألك أنا 54 سنة وبعدين آه، عندي الآن في شعرات بتاعتها دقيقة جدا فمع الوضوء في دم بينزل فبحاول أتوضى تاني وتالت ورابع أسأل سيادتك آه، آه، الفتوى في هذا ال- الدم بيبقى الدم غزير ولا بعض النقاط بعد النقاط حضرتك بعد النقاط لا لا تعد الوضوء يا جمال لا تعد وضوءك طالما شيء بسيط وليس دما غزيرا لا شيء عليك ولا تعد وضوءك وأنصحك لا تبالغ في الاستنشاق لا تبالغ في الاستنشاق طالما ان انت مريض في شعيراتك الدموية في الأنف فخلي استنشاقك محدود بسيط ها وقد تحتاج الاستنشاق مثلا بماء دافي يبقى في الصباح او في البيت لكن في الوضوء العادي لا تبالغ في الاستنشاق مع ان السنة المبالغة في الاستنشاق السنة وبالغ في الاستنشاق ما لم الا ان تكون صائما وانا هنا بقول لك الا ان تكون مريضا عفى الله عنك وشفاك الله وعافاك ليس عليك أن تعيد الوضوء وتشق على نفسك طالما هي قطرة دم أو قطرات بسيطة من الدم تمسح الدم إن شاء الله ولا شيء عليك بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك الله يبارك فيك أم عصام السلام عليكم معلش ازيك يا شيخنا عامل ايه؟
بارك الله فيك اخبارك ايه؟
بخير يا الله يبارك فيك آه، يا شيخ انا عايزاك تدعي لي لابني عشان عنده كان 27 سنه ويعني اتولد بلطجيه ت- يعني تدعي وت- عشان يمشي ربنا عليه.
يهديهولك ويبارك لك فيه لا ما مات ربنا يغفر له ويرحمه الله أنا اعذريني ما سمعتش ربنا يغفر له ويرحمه يا أم عصام الله يرحمه ربنا يغفر له ويرحمه ممكن ويجعله أقول- فرطا لك على باب الجنة ربنا يخليك ويبارك الله يبارك فيك ممكن اقول لحضرتك أنا حاجه تانية اه اتفضلي انا والله ساكنه في شقه قانون جديد يعني 350 كان هو اللي بيعمني وكده وبيبقى صعب عليا 350 فبقول لو حد كنت لي قانون قديم
طب ممكن تتواصلي معانا في الكنترول ب- تدينا بياناتك يا ام عصام في الكنترول يا ريت تاخدوا بيانات ام عصام عنوانها و- وبيانات منها الله يبارك فيكم معانا ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه عايزة أسأل حضرتك يا شيخ لما يكون مكان آه، وضبناه وأجرناه وضبناه وفرشناه بمعدات وأجرناه لشركة بناخد إيجار إيجار يكون كل أربع شهور مبلغ سنة وتتقسم أربع مرات أو ثلاث مرات نعم ده عليه زكاة ولا عليه زكاة لو تحوش وبلغ نصاب وما- ومر عليه سنة
المبلغ ال- الربح اللي يطلع منه بعد المصروفات الإيجار كام سنة؟
الإيجار خليكي معايا الإيجار يا إما بنصرفه كله يا إما بنصرف بعضه يا إما ما بنصرفوش خالص اه فإذا كنا بنحوش منه وبنحطه على فلوسنا العادية اه وبلغ المال نصابا وحال عليه حولا سنة هجرية كاملة هنطلع زكاة مفيش نصاب ولا حول مفيش زكاة علينا طب سؤال تاني لو اتفضلي في ذهب متعان جايباه عينان البنات يدخل في النصاب يا أم يا أم عليه محمد إيه؟
يدخل في النصاب ي- لو بلغ النصاب برضه لا هيدخل في نصاب الأجرة اللي معاك والفلوس اللي متحوشة معاك اه يدخل في نضيف النصاب.
ده على ده بيتضافوا على بعض كلهم الدهب اه ينضافوا كلهم على بعض بيتضافوا على بعض والنصاب 85 جرام ذهب النصاب يبقى يبقى احط الذهب على الفلوس على الاجره واشوف كل دول يعملوا 85 جرام ذهب ولا لا اذا عملهم وفات عليهم سنه كامله هجريه يبقى علينا 2.5% ان شاء الله طب النصاب بتاع المال قد ايه؟
ما قلت لك 85 جرام ذهب الاثنين مع بعض وتضيف الذهب على الفلوس واضيف عليه اه الاثنين مع بعض يشكلوا نصاب واحد ماشي السلام عليكم بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا اتصال ابو يوسف السلام عليكم عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا بارك الله فيك لو سمحت اسال حضرتك سؤال بس كان عندنا كان لينا اخ كده عندنا وزع وزع ميراثه وهو عايش بس وزعه بنظام ان هو اتنازل لكل عياله بس ما سابش لزوجته شيء وهو دلوقتي مات فطبعا كان مفضل الولد شويه على البنات بالتنازل كله ولا تنازل فايه اللي يحصل دلوقتي معاه؟
يعني ايه هو تنازل مات مش فاهم دلوقتي والزوج عايز يحققها ايه إيه- إيه التنازل اللي انتوا عملتوه
هو هو تنازل لهم في الشهر العقاري وكتب لكل واحد حق ايوه
بس ما كتبش للزوجه شيء ما كتبش لزوجته ما كتبش لزوجته شيء اه وزوجته دلوقتي بتدعي عليه وتقول عايز حقها حقها يدي مش بيديش لا يدي لا يدي الزوج حقها ولا يدي حد حقه فيه الا إلا اللي مكتوب بس
لا يجب هو علينا دلوقتي البنات يجب عليهم إن هم علينا يدوا- هيدوا للزوجه حقها والابن عليه انه يدي الزوجه حقها ولا يعمل ايه؟
لا يجب عليك يا مع ابو العلم يوسف ان ال- ان التقسيمه غير شرعيه اصلا اسمعني بقى يا ابو يوسف يعني ليس ليست شرعيه بال- لان هو وزع على على حياه عيله فقال لك ان ده مش ميراث انا بوزع هتسمعني ولا لا
ايه؟
هتسمعني ولا لا اه سامع حضرتك اتفضل طيب يجب علينا اتفضل.
يجب علينا نرد الحقوق لاصحابها يجب علينا ان احنا نرد الحقوق لاصحابها هذا الاخ اساء حينما قسم ميراثه بصورة البيع والشراء والتسجيل في الشهر العقاري وحرمان الزوجة هذه إساءة بالغة نخشى عليه في قبره من مغبة هذه الإساءة إحنا خايفين عليه وحريصين عليه يبقى نعطي الزوجة حقها الزوجة اللي ما كانش له أولاد هيبقى لها الربع الربع في ميراثه كله يبقى كل واحد فينا خد حاجة يطلع ربعها ويعطيها للزوجة ديت لأن الزوجة تستحق ربع التركة طالما ملوش أولاد لو له أولاد هتستحق التمن واحنا مش كنا بقى كتب لنا وبقت الحاجه تحت ايدينا نقول ملناش دعوه لا ده احنا اللي خدنا المال واحنا المال تحت ايدينا هو ياثم ونحن ناثم يجب علينا ان نرد الحقوق الى اصحابها الا اذا عافت الزوجه عن زوجها وتنازلت فهذا امر اخر والله اعلم الاخ محمد السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، ممكن أسأل سؤال الله يجزيك اتفضل بارك الله فيك آه، عندي سؤال بخصوص الصلاة آه، اتخلف عن صلاة الجماعة بسبب العمل لا اريد ان افهم آه، حكم التخلف عن الصلاة بسبب آه، العمل آه، أشتغل في التدريس وممكن أخرج من الحصة التخلف عن الجماعة تقصد التخلف عن الصلاة ولا عن الجماعة عن الجماعة مش عن عن الصلاة.
الجماعة بارك صلاة الله فيك الجماعة إن الصلاة لا يتخلف آه، عنها أصلي بعد أصلا الحصة يعني بارك الله فيك الصلاة ما ينفعش تخلف عنها لكن ممكن في ظروف معينة أتخلف عن الجماعة ما أقدرش أصلي مع الناس في المسجد في جماعة المسجد بسبب أن أنا مريض بسبب أن أنا خائف بسبب أن ظرف العمل لم يسعفني في هذا آه، لكن أنا أنصحك يا محمد إن استطعت أن تصلي في جماعة في جهة العمل نعمل كده جماعة يكون في مصلى في جهة العمل ونعمل فيها جماعة هذا خير إن لم نستطع إيه، وكانت الإجراءات تمنعنا من الخروج يبقى في هذه الحالة هعمل إيه هصلي بعد ال- بعد الدوام إذا أدركت الوقت إذا ما أدركتش الوقت هصلي منفردا في أثناء الوقت ولو في وقت العمل هذا والله أعلم يبقى لا نضيع وقت الصلاة لأجل الجماعة أو لا نضيع وقت الصلاة ولا يخرج وقت الصلاة دون أن أصلي فإذا آه، لم أتمكن إلا من الصلاة منفردا صليت منفردا إذا استطعت أن أجمع بجماعة من الزملاء في مكان في العمل ولو, ولو في غرفة من الغرف أو نحوها فهذا أفضل إن استطعت أن أستأذن وأذهب إلى المسجد لأصلي في ربع ساعة أو في نصف ساعة آه، حصة غداء أو نحو هذا فهذا أكمل وأفضل لكن في كل الأحوال لا ينبغي علينا أن نترك الصلاة أو أن نفرط في الصلاة ال- ال- قد يكون هناك أعذار لترك جماعة من الجماعات فيغفر الله عز وجل لنا ويرحمنا إن شاء الله الأخت مي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا فضيلة الشيخ اتفضلي يا آه، أنا كنت عايزة بس أستفسر من حضرتك عن شيء اتفضلي آه، هو أنا فتاة عندي 30 سنة آه، اتخطبت ثلاث مرات آه، بس كان الخطوبات غير موفقة آه، لقيتني دايما ماشية على مبدأ إن لم ترضون دينا وخلقا فزوجوه وإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كثير آه، متقدم ديت لخطبتي شاب بس برضو مش على خلق فانا خايفه من السن هل اوافق يعني لا, لا, لا العمر مثلا يكبر او كده ولا استنى واحتسب عند الله يعني إيه أفضل؟
مش على خلق يا مي ماذا تعني بقولك مش على خلق يعني مش بيصلوا ما بيصليش.
مش, مش ملتزمين ما بحسش بالامان معاهم ما بيصليش اه انا دايما عايزه الشاب اللي اتزوجه لا انا لا يكون على انصحك يا خلق مي لا انصحك يا مي انك تربطي حياتك وانت ملتزمه بشخص لا يلتزم بالصلاه يعني انا بحب ربنا وعايزه اصلي وعايزه اللي يقول البسي نقاب البسي خمار انا اللي بيقولي مش كده خالص يا فضيله يا فضيله الشيخ ربنا هيرزق ربنا هيرزقك بالزوج الصالح يا مي يعني اصبر اصبر اصبري وسلي الله من فضله بامر الله طب لكن- قولي دعاء قولي دعاء يا فضيله الشيخ اقوله انا اي تاني.
دعاء ربنا يفتح بيه عليك اي دعاء مفيش مفيش لفظه خاصه اي دعاء ربنا يفتح بيه عليك ان شاء الله يكون سبب ان شاء الله ربنا يفتح عليك وكل كده.
وكل شيء بقدر كل شيء بقدر والزوج اللي ربنا قدره لك مكتوب في الازل فلا تقلقي بارك الله فيك ام جنى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ كيف حالك؟
بارك الله فيك ربنا يبارك في حضرتك وفي علم حضرتك الله وأسأل يبارك الله فيك.
لك الجنة بإذن الله الله يبارك فيك آه عندي سؤال لحضرتك أنا أبي تجاوز الستين بس آه مش بيصلي ممكن ممكن يقوم من النوم على الساعة عشرة فيصلي ركعتين وينزل وما يصليش بعد كده خالص على العلم ان هو سواق تاكسي بس آه، بيبقى هنا في البيت على الساعة خمسة فما بيصليش اي فرض خالص فوالدتي تعبت معاه من كتر الكلام فهي خايفة عليه انت وهو بتقولي بتقولي بيصلي ركعتين الصبح اه اول ما يقوم من على النوم على بيصلي الساعة ركعتين 10.
اه ايوه ايا كان وقت ما بيقوم بيص... طب بيصلي ركعتين ليه
ما اعرفش مش عارفة والله هم ايه المقصود بيهم او كده لا انا مش عارفة طبعا دي دي طبيعته من 60 سنه لا هي كان الاول ماسك آه، مسجد كان هو اللي ماسكه وكان بيصلي فيه وكل حاجه بس آه، يعني دلوقتي بعد ما سابه لظروف معينه ما ما بقاش بيصلي
طيب دوركم يا جنى دوركم يا ام جنى ودور الوالده ودورك ودور اولاده انهم يعني ياخذوا بيده ياخذوا بيده للخير ينصحوه ويساعدوه ومفيش مانع ان زوجته لما يجي تقول له يلا نصلي انا مستنياك حتى لو جاي على الساعه 5 ولا الساعه 6 اخر النهار تقول له انا مستنياك يلا عشان نصلي العصر سوا يلا عشان نصلي المغرب يلا عشان نصلي العشاء لان واضح ان الصلاه بالتعود وانا اخشى ان يكون هذا الاب يعني عنده خلل في فهم القضيه مش فاهم القضيه كويس فاهم ان الصلاه يعني مجرد اداء حركي بعض الناس بتفعله وبعض الناس بتعرض عنه انا اخشى ان يكون هذا فهمه ولهذا لابد نجيب له كده شريط إيه من الشرائط أو كتاب من الكتب كت- كتيب من الكتيبات ننصحه بالتي هي أحسن باللين وبالرفق إيه، خاصة في هذه السن عسى أن يهديه الله عز وجل يعني لو حاول لو حاولتوا تسمعوه حتى شريط آه، شيخنا الشيخ يعقوب ما بتصليش ليه؟ إيه؟ أنا أعتقد أنه لو سمع هذه الخطبة أو هذه المحاضرة هيصلي إن شاء الله فلازم تبذلوا جهد يا أم جنى لأن هذا هو الوالد هذا والدكم وأتحبون أن يكون والدكم في النار لا والله ما أحب هذا ولا أرجو هذا ولا أقبل هذا إذا فلنبذل معه جهدا ولنصبر عليه قال ربنا تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فأمروه وانصحوه بالرفق واللين والحب والود واصبروا عليه عسى أن يهديه ربي ويهدينا جميعا إن شاء الله الأخ أشرف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل يا عم أشرف الشيخ عم الشيخ اتفضل الله يخليك يا باشا لو سمحت حضرتك بس آه، في استفسار حضرتك أسمعك
آه، حضرتك آه، انا كنت انا في آه، بني بيت انا واخويا آه، في مصر كنت إيه
انا في ب... ب- انا ب- بني بيت انا واخويا انا نعم.
اصغر مني في مصر في مصر نعم الدور ال- ال- الاول يعتبر آه، حاطين محلات الدور الاول
نعم ال- باقي البيت آه، قلت لاخويا آه، آه، الولد والوالده عايشين قلت لاخويا نقسم البيت نصين لان هو بتدخل من الباب الرئيسي البيت ده ملك الوالد
لا البيت باسم انا وأخو- باسم انا واخويا باسمك أنت وأخوك بس ابويا هم عايشين معانا ماشي ماشي لكن ب- باسمكم أنتوا يعني باسم اه العقد- أنتوا اللي- اه أنتوا اللي عاملينه الأرض يعني.
كن- كنا ارض مشترينها ومسجلين العقد باسم انا واخويا ماشي ماشي كويس المهم تدخل ال- البيت من الباب من الباب الرئيسي بتلاقي سلم في وشك على طول فاحنا قلت له نقسم البيت نصين بحيث نصين بحيث ان هي بحيث ان ال- ال- يبقى كل واحد ليه شقه فوق بعض على طول يعني نصين أيوه ف- فالمهم شاور امه شاور آه، امه و- ووالده فقالوا له لا لا، نقسم البيت آه، تقسموا البيت آه، نظام آه، دور كامل كل واحد دور اه فانا انا مش موافق على كده لان انا خا- خايف بعد كده ال- ال- العيال بعد كده يحصل مشاكل مع العيال على اساس ان انا ممكن كل واحد عاوز يبني فوق الثاني ممكن ايه ما- ما- مش هيقدر يبني- يخليه يبني وكده على اساس الظروف ممكن تتغير ماشي يا أشرف ف- فحضرتك فاعمل ايه طيب؟
المسألة سهلة يا أشرف المسألة أسهل من إن إحنا نعملها مشكلة م- ممكن نبني زي ما أبونا عايز وممكن نبني زي ما إحنا عايزين حسب قدراتنا آه، مسألة إن كل واحد يبقى له دور مفيش مانع آه، كل واحد يبقى له نص دور شقة على نص دور برضه مفيش مانع نشوف بس إحنا إمكانياتنا إيه وقدراتنا إيه وحاجتنا إيه لكن مسألة التقسيم دي أبقى ليا نص شقة ولا ليا شقة ولا ليا شقة صغيرة في دور ولا ليا شقة كبيرة في دور كبير هذه مسائل مصلحية نجتهد فيها بحسب قدراتنا وإمكانياتنا وما يحقق مصالحنا ومفيش مانع إن احنا نستشير الأم ونستشير الأب لأنهم عندهم خبرات إيه؟ فما تعمل ما تعملش مشكلة من لا شيء انا كده شايف ان انت ايه هتعمل مشكله من لا شيء لا انتوا المهم تبقوا قاسمين كل شيء بالعدل البيت باسمك انت واخوك انتوا الاثنين بتبنوه بالتساوي انتوا الاثنين بتقتسموه بالتساوي هذا هو العدل آه، كيفيه القسم اخد دور كامل ولا اخد نص دور هنا ونص دور هنا كل هذا نتفق عليه إيه؟ نفعله باتفاقنا فانه ما اتفقنا عليه يصير ويكون ولا إشكالية في هذا إن كان الوالد له وجهة نظر أو الوالدة لها وجهة نظر مفيش مانع أن نراضي الوالد ونراضي الوالدة ونقبل وجهة النظر هذه وأتنازل شوية عن وجهة نظري للمصلحة العامة بارك الله لك في بيتك يا أشرف وبارك لأخيك وبارك لأبيك وأمك ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا في مصر اللهم بارك لنا في مصرنا في بلدنا اللهم بارك لنا فيها اللهم ارزقنا الأمن والأمان والرخاء والاطمئنان ووفق رئيسنا وولاة أمرنا لما تحب وترضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى في الدين أمانة يعرفها